الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام آه، النهاردة يوم 20 يعني بداية ليلة 21 بداية ليالي الوتر ليالي الوتر الجميلة اللي فيها إن شاء الله ليلة ليلة القدر وليلة القدر تنتقل ما بين ليلة 21 23 25 27 29 لكنها في الغالب بتيجي في ليلة 27 في الغالب لكن لا يشترط أنها كل سنة تكون ليلة 27 فأسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر ليلة القدر التي هي إيه خير من ألف شهر مش بألف شهر لا خير من ألف شهر يا جماعة ربنا يا رب يرزقنا وإياكم ليلة القدر وإحنا عايز- عايزين بنقول يعني ونجتهد إن شاء الله في العشر الأواخر كلهم مش هننقي بقى نقول نجتهد في ليلة 25 و27 وخلاص لا اجتهد من أول ليلة 21 وزود تقول لي طب ما أنت من أول الشهر بتقول لي نجتهد أيوة زود بقى الاجتهاد لأن بقى دي فرصة عمرك ربنا يغنمك الخير إن شاء الله شوف سيدنا نوح عليه السلام عمره قد ايه؟ عمره عدى ال 1000 سنة، دعوته بس 900 سنة 950 سنة 1000 سنة أو 1000 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما فشوف تخيل بقى حضرتك لو ليلة القدر لو حسبناها بالحسابات اللي الناس بتقولها اللي هي 83 سنة ومش عارف وكام شهر واخد بالك آه، فشوف بقى لو حضرتك ربنا أكرمك بليلة القدر 20 سنة كأنك عشت أكتر من 1600 سنة يعني واخد بالك عباده كلها لله سبحانه وتعالى فلك ان تتخيل انا بقول لك هي المساله ما بتحسبش كده لا ده ليله القدر كما قال جل وعلا خير وما وضحش خير من ألف شهر طب ليه ألف شهر طب ليه ما قالش خير من مليون شهر قال لك لان العرب كانت في ايام النبي عليه السلام كانوا لا يعرفون عددا اكثر من الألف كان كلمة- كلمة ألف دي بالنسبة لهم كانت حاجة ضخمة جدا زي احنا في السبعينات لما كنا نسمع ان في واحد يمتلك مليون جنيه مليون جنيه ما كانش عندنا حاجة ان في حاجة بعد المليون يعني بعد المليون ديت ايه الدنيا صحراء الدنيا ضلمة واخد بالك فدلوقتي مثلا اللي ب- اللي معاه مليون النهارده ب- يعني بياخد زكاة مال يعني واخد بال حضرتك آه، فالنهارده معانا مسك الختام مع اتنين النهارده ودي اول حلقه اعمل فيها اتنين مره واحده مسك الختام لان قصتهم قريبه من بعضها بت... وان كان قصتهم بعيده يعني هما الاتنين بعاد عن بعض تماما وكل واحد ليه حياته لكن يتشابهوا في حاجه واحده بس اللي هي ايه استدراك ما فات ان دوت ما كانش مسلم وده ما كانش مسلم فلما اسلموا الاثنين ما شاء الله اجتهدوا جدا واستدركوا ما فاتهم فكانوا بفضل الله في خير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. اول واحد عشان نبدا بسرعه كده حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه. حكيم ابن حزام على فكره يا جماعه كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه. خد بالك بقى كان قريب جدا جدا جدا للنبي فوق ما تتخيل واول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلها قالت ده اول واحد هيسلم هو حكيم العجيب ان حكيم بن حزام فضل في عداوه مع النبي 21 سنه ولم يسلم الا في عام الفتح وده كان من ضمن العجائب التي قراتها ان حكيم بن حزام اللي هو قريب جدا للنبي ما يسلمش الا بعد 21 سنه ويفضل في عداوه مع النبي عليه الصلاه والسلام ده اللي حصل حكيم بن حزام انت عارفين قريب مين عمته تبقى خديجه بنت خويلد ولذلك انت لما تسال هو زيد بن حارثه وصل للنبي ازاي وصل للنبي من خلال ان هو هو كان خارج زيد بن حارثه مع امه وبعدين طلعت عليهم اللصوص فسرقوه سرقوا زيد بن حارثه وباعوه في سوق عقاظ مين اللي اشتراه؟ حكيم بن حزام، فلما اشتراه راح مديه هديه لمين؟ لخديجه بنت خويلد. خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها لما اتجوزها النبي عليه السلام فلقت ان النبي ميال جدا وبيحب زيد بن حارثه، راحت مدياه له هديه، من هنا بقى وصلت المساله. فحكيم بن حزام فضل في عداوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتره كبيره في يوم غزوه بدر دخل وكاد ان يقتل خد بالك لو كان قتل حكيم بن حزام ما كناش اتكلمنا عنه النهارده لكن ربنا يقدر ان هو ينجو ولذلك هو بعد ما اسلم كان بيقول ايه كان لما يجي يقسم يقول ايه لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر كان دايما لما يقسم يقول كده يعني لا والله يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر كان يقسم هذا القسم انه كان حاسس انه هيتقتل خلاص سبحان الله تمر الايام حبايبي وحكيم بن حزام تيجي اللحظة الجميلة الجميلة الجميلة اللي هيسلم فيها وهينشرح قلبه وينفتح بنور الإسلام انشرح قلبه وصدره لنور الإسلام في يوم فتح مكة وراح للنبي وهو بيبكي وحزنان ومتضايق ومخنوق على سنوات عمره اللي ضاعت في معصية الله مش في المعصية بس في الكفر بالله وفي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى بين يدي النبي وقال يا رسول الله لقد كنت في جاهلية وشر واليوم أسلمت أيغفر الله لي ما قد مضى قال أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله يمحي اللي قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها فتبسم حكيم وقال والله يا رسول الله أشهدك أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا, موق... إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما, ننف... وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك يا رسول الله وبدأ حكيم بن حزام يعيش حياة الطاعة وحياة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حياته كلها مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لدرجة ان هو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غز- صلى الله عليه وسلم غزوة حنين والطائف وتمر الأيام ويحصل موقف بعد وفاة النبي طبعا مات النبي وهو راض عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه وفي يوم من الايام حكيم بن حزام ماشي فلقى عبد الله بن الزبير بيبكي فقال ما لك يا عبد الله قال مات الزبير الزبير بن العوام مات وعليه من الدين ألف ألف يعني عليه دين مليون فتعجب حكيم وقال دين أخي نصفه علي وراح دافع خمسمائة ألف ليسد نصف دين الزبير بن العوام ايه الاخوه وايه المحبه وايه الاخلاقات دي كلها يا جماعه هتشوف دلوقتي ربنا اكرمه ب- بمسك الختام ازاي بسبب الخير والنهارده انا خد بالك من حاجه انا قدمت الخير اللي عمله عن مسك الختام عشان بس اقول لك تعال نشوف بقى تدرج ازاي حكيم بن حزام عشان نوصل لمسك الختام ومن باب رفع شعار البرنامج اللي احنا بنقوله وماذا اعددت لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حكيم بن حزام اشترى دار الندوة فاكرين فاكرين دار الندوة دار الندوة اللي كان بتدبر فيها المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى حكيم بن حزام دار الندوة وباعها بعد ذلك بمئة ألف ليس ليسدل الستار على هذا التاريخ الأسود الذي كان يدار في دار الندوة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن الزبير أو قال عبد الله بن عمر قال له أبعت مكرمة قريش يا حكيم دار الندوة دي كانت يعني عاملة زي مجلس الشعب هنا مثلا فاهم ازاي؟ يعني مكان بقى كده إيه اللي بيجتمع فيه سادة الناس فقال أبعت مكرمة قريش يا حكيم فقال يا أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله أشهدك أني قد, قد بعتها بمائة ألف وقد تصدقت بالمائة ألف لأشتري بها دارا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حكيم بن حزام في يوم من الايام راح يحج وراح واخد معاه 100 ناقه ونحرها وسال الله عز وجل ان يتقبل منه هذا الخير ليطعم فقراء الحرم في السنه اللي بعدها راح يحج وخد معاه ألف شاه ونحرها كلها يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويريد أن يطعم فقراء الحرم في العام الثالث راح واخد مئة عبد وشوف المشهد العجيب ده بقى خد معاه مي- مية واحد من العبيد ووضع في رقابهم خواتيم يعني زي طوق كده مكتوب عليها عتقاء للرحمن وجه في يوم عرفة وعند جبل عرفة وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم وأنت أولى مني بالمسامحة فأعتق رقبتي من نار جهنم يا الله شفت المعنى الجميل ده ان انت لما تسامح الناس ربنا يسامحك ولما تغفر ربنا يغفر لك ولما ترحم ربنا يرحمك ولذلك النبي اختصر لك ده كله قال ايه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم شوف ال- المعنى الجميل ده لو انك انت عايز ربنا يكرمك ويسعدك يوم- دنيا واخره ادخل السعاده على اي انسان آه، اكرم الفقير اليتيم آه، اعمل اي خير ارحم الناس اعفو عنهم سامحهم آه، اصفح عنهم اغفر لهم اللي هم عملوه في حقك عشان ربنا يكرمك ويغفر لك والجزاء من جنس العمل كأن المولى عز وجل يقول أنا أولى منك بهذا اللي أنت عملته الخير اللي أنت عملته مع الناس أنا أولى منك أن أنا أعمل معك هذا الخير بفضل الله مرت الأيام ونام حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه على فراش الموت فما كان منه إلا أن قال أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومات حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه حكيم بن حزام اللي قضى 21 سنه في عداوه النبي قال والله لازم استدرك كل العداوه اللي عملتها ديت كل موقف وقفته ضد النبي لازم اقف اضعافه في نصره النبي وكل نفقه انفقتها في عداوه النبي لازم انفق اضعافها في نصره النبي وفي نصره دين الرب العلي سبحانه وتعالى وده درس كبير قوي يا شباب ودرس كبير يا اخوات ودرس كبير لابائنا وامهاتنا ان محدش يعني ييأس من رحمه ربنا انت التزمت عندك كام سنه 60 سنة عمرو بن الجموح أسلم بعد 60 سنة واستشهد وكان من أهل الجنة عبد الله بن عمرو بن حرام أسلم بعد 60 سنة واستشهد وكان من أهل الجنة وكلمه الله بغير حجاب ورفعته الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا في ايه اكتر من كده أذنبت أذنبت أذنبت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه المنذري بسند جيد ف... وقد سقط حاجبه على عينيه ورجل كان لسه ما أسلمش قال يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما له إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأت... وتشهد أني رسول الله قال أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال النبي أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فالرجل لسه مستغرب بيقول له وغدراتي وفجراتي ده أنا عملت حاجات أنت ما تعرفهاش يا رسول الله قال وغدراتك وفجراتك فمضى الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف القصة التانية بسرعة كده قبل ما الوقت يجري بينا القصة التانية لعكرمة ابن أبي جهل ابن مين؟ ابن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة أي نعم سبحان الله ابن فرعون هذه الأمة عكرمة بن أبي جهل كان مكره على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبوه هو اللي كان بي- بيدبر مؤامرات لقتل النبي وقف قدام النبي يعني كثيرا في مواقف عداء عجيبة جدا وده ابنه ازدادت عداوة عكرمة للنبي عليه السلام لما قتل أبوه طبعا حضراتكم عارفين قصة أبوه لما اتقتل والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان واقفا في الصف يوم بدر قال فنظرت عن يمينه وعن يساره فوجدت غلابين ف- فلم آمن بمكان بينهما يعني الواحد برضه إيه يحب في الجهاد يكون جنبه اتنين أقوياء يحتمي بهم هم يحتموا بيه وهكذا فبيقول وفجأة كلمني أحدهما سرا من صاحبه قال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت أجل يا ابن أخي وماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه يعني بيقول له جسمي ده مش هيسيب جسمه لحد ما واحد فينا يموت يا انا يا هو قال فتعجبت وفجاه لقى التاني بيكلمه برضه سرا من صاحبي يا عم هل تعرف ابا جهل قلت اجل يا ابن اخي وماذا تريد من ابي جهل قلت سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الاعجل منه قال فاعجبت بهما يعني بقيت حاسس ب- ب- بسعاده وفرحه قال فلما بدا الجهاد فرايت ابا جهل يزور في الناس بيتحرك فقلت هل تريان هذا الرجل اللي هناك ده قال بلى قال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه هو ده ابو جهل فانقض عليه كالصقرين فقتلاه ثم انصرف فرحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول أنا الذي قتلته يا رسول الله فأراد النبي أن يجبر بخاطر الغلامين فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا فأخذ السيفين فرأى دماء أبي جهل على السيفين فقال كلاكما قتله مين الغلامين دولت؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء زادت عداوة عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل في عداء ليه لحد امتى يا جماعة؟ لحد عام الفتح، أصل عام الفتح ده كان فتح بقى. كان فتح على كل خالد بن الوليد يسلم في عام الفتح. عمرو بن العاص يسلم في عام الفتح. عكرمة بن أبي جهل يسلم في عام الفتح، حكيم بن حزام يسلم، ناس كتيرة جدا جدا أسلمت في عام الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. قدر ربنا سبحانه وتعالى في عام الفتح والحديث رواه النسائي والحاكم بسند صحيح وخد بالك من القصة العجيبة دي. أمن النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس إلا أربعة من الرجال وامرأتين الكل الناس في أمان إلا الأربعة دولت إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة خد بالك القتل جوه الحرم حرام وأشد منه القتل وهو أنت ماسك أستار الكعبة ده أشد حرمة فالنبي بيبالغ في هذه المسألة بيقول إن دولت من الإجرام اللي عملوه مع الإسلام والمسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم وصلهم لمرحلة إن دمه دمهم حلال حتى لو قتلوا هم ممسكين بأستار الكعبة كان من ضمن الأربعة الذين أحل النبي دماءهم عكرمة بن أبي جهل هو عرف طبعا إن النبي أحل دمه فعمل إيه؟ فأول ما عرف إن النبي داخل مكة هرب هرب وراح رايح واصل لحد البحر كده واخد بالك وراح راكب مركب مين بقى زوجة آه، عكرمة بن أبي جهل أم حكيم أم حكيم أول ما عرفت النبي داخل راحت رايحة له قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم بين يديك شوف بقى نهر الرحمة ينبوع الحنان ما قالش لا أنا أصدرت قرار وفرمان بقتل أكرمة ولا بد أن يحضر حيا أو ميتا وهيتعدم في ميدان عمه ما قالش كده صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فقال بلى خلاص أنا أمنت عكرمة خليه يجي ويسلم في نفس اللحظة عكرمة ما يعرفش إن النبي أعطاه الأمان خد بالك في الحتة الجميلة دي ما يعرفش إن النبي أعطاه الأمان فكان هو راكب بقى فين في المركب دي في البحر فجأة هاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق ما كان من ربان السفينة إلا أن قال أيها الناس أخلصوا في الدعاء وأخلصوا في دعائكم وطلبكم من ربكم جل وعلا خد بالك بقى فإن آلهتكم التي تعبدونها في الأرض لا تنفعكم في هذا المكان المكان ده في المأزق ده في الأزمة ديت ما ينفعكمش الآلهة دي يعني أنت عارف اللي كان إيه كان في واحد اسمه آه، حسين حسين دوت كان النبي عليه السلام بيقول له إيه كم تعبد اليوم من آلهة يا حسين كان واخد المسألة بالكيلو يعني واخد بال حضرتك فقال له أعبد سبعة ستة في الأرض واحد في السماء يعني واخد بالك واخد الموضوع بالكيلو يعني ستة آلهة في الأرض واحد في السماء قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك واخد بالك قال الذي في السماء قال إذا فدع التي في الأرض واعبد من في السماء فكان ذلك سبب اسلام هذا الرجل فالشاهد في الموضوع ان عكرمه الراجل اللي ربان السفينه بيقول له اخلصوا في الدعاء فانه لا ينفعكم الا الله جل وعلا ولا تنفعكم الهتكم التي تعبدونها في الارض فقال عكرمة إن كان لا ينجيني من هذه الأزمة أو من هذا المأزق إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد إن نجاني من هذه لأع- لأعودن ولأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن ولأضعن يدي في يدي فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وآله وسلم ويقدر ربنا في اللحظة ديت الأمواج تهدى ويرجع عكرمة علشان يروح يعلن اسلامه في نفس اللحظه شوف بقى الموقف ده ولا اجدع مخرج في العالم كله يعمله واخد بالك في نفس اللحظه ام حكيم رايحه لجوزها حبيبها عشان تقول له النبي عفى عنك تعال عشان تسلم وهو راجع عشان يقول لها انا رايح اسلم والاتنين اتقابلوا على الشاطئ فتقول له لقد عفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عكرمه ولقد نجاني الرب العلي ولاذهبن الان الى النبي صلى الله عليه وسلم ولاسلمن بين يديه وذهب عكرمة وقابل نهر الرحمة وينبوع الحنان اللي قعد مع دي 21 سنة يا الله تخيل كده لو انت مكان النبي واحد بيعاديك ونفسه يقتلك واتدبرت تسع مؤامرات لقتلك وجاي لك بعد 21 سنة وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله بيقول لك سامحني فدخل عكرمة وقال للنبي عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى عكرمة وقال يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى أنت عارف أنا عملت إيه فيك وأنت عارف أبويا كان بيخليني أعمل معاك إيه وعداوة 21 سنة ربنا يغفرها لي فقال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يهج ي- ي- ي- يجب ما قبله فتبسم عكرمة وقال نفس الكلام اللي قاله حكيم قال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وذهب عكرمة يقول الحافظ ابن كثير فما علم له خطيئة أو ذنب بعدما أسلم وقال الإمام الشافعي ما تنطف بخطيئة بخطيئة أبدا منذ أن أسلم ملوش ذنب يعرف أبدا عكرمة بن أبي جهل ملوش ذنب يعرف بعد ما اسلم يا جماعه يا شباب يا شباب يا اللي بنلتزم النهارده وتاني يوم نلاقي نفسنا نفس الطباع بتاعتنا ونفس العادات ونفس الاخلاق ونفس السلوكات هي هي ايه اللي فرق بس هي لحيه وطاقيه وتوب وسواك وخلاص وهو ده الالتزام عمر ما كان ده الالتزام يا جماعه التزام الدين الاخلاق الدين المعامله وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح الدين المعامله فين الاخلاق انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اللحية هذه ما هي إلا أمر من مئة ألف أمر ربنا أمرك به نفذت أمر فين بقية الأوامر فين الأخلاق فين الصدق فين الوفاء فين بر الوالدين فين الأمانة فين الذوقيات فين الرحمة فين اللين فين آه، صلة الرحم فين بر الوالدين فين إكرام اليتامى فين الإحسان إلى الجيران فين فين فين الأشياء دي كلها يا جماعة يا جماعة المسألة سامحوني ما هياش لحية وبس وحجاب وبس لا اللحية دي البداية والحجاب هو البداية لكن في أشياء كتير جدا مطلوبة مننا عايزين نعيش الإسلام الحقيقي عايزين نوري الناس أخلاقنا ومعاملاتنا يا جماعة ده, ده الإسلام انتشر في بقاع الأرض باخلاق التجار التجار والله العظيم باخلاق التجار كان يجي راجل يشتري من التاجر يقول له عندك قمح يقول له عندي قمح بس اخويا اللي جنبي عنده قمح احسن من اللي عندي يقول له ايه ده من اللي- يعني انت على اي دين يقول الاسلام ودينك يأمرك بهذا الخلق يقول يقول بلى فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت بالأخلاق بالمعاملات بال- بال- بالذوق بال- بالصدق بالأمانة ينتشر الإسلام لا بالخطب الرنانة ولا بغير ذلك ولا بالمظهر إنما إحنا محتاجين أن يجتمع في المسلم الجوهر والمظهر الاثنين ما أجمل أن يجتمع هذا وذاك بفضل الله سبحانه وتعالى يقدر ربنا سبحانه وتعالى عكرمة يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في معاملته وفي اتباعه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام ويجي يوم معركة اليرموك ويدخل عكرمة بن أبي جهل فيجد تخاذل عجيب جدا من المسلمين فيقول سبحان الله أكنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم نجبن أمام أعداء الله ثم وقف يصرخ في أرض اليرموك من يبايع على الموت فبايعوا 400 واحد ووقفوا يقاتلون حتى صرع عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه وهو في, في الرمق الأخير ونايم وجنبيه ستة تانيين برضه في الرمق الأخير طلب من الرجل شوية مية يشرب جاب له المية فبص في المية وبص للي جنبه لقى اللي جنبه بيبص على المية وكانت المية قليلة قال أعطيه فاداله التاني بص للميه وبص لقى التالت عايز يشرب فقال له ادي التالت والتالت قال له ادي الرابع والرابع لحد السابع لحد ما وصل للسابع فقال الاول اولى منا هو اللي جات له الميه في الاول اسقيه فجه يرجع من السابع للسادس لقى مات من السادس سبحان الله لحد ما رجع لقى السبعه كلهم ماتوا ولم يشرب واحد منهم ايثارا لاخيه يا الله يا الله ايه ده كل ده مات عكرمه وهو يبتسم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا جماعة عايزين نقول إن الفايدة اللي نطلع بها من القصتين دولت إذا كنا عايزين فعلا نتزود وتزودوا فإن خير زاد التقوى إذا كنا عايزين نرفع شعار البرنامج وماذا أعددت لها عايزين نعد استدراك ما فات التزمت النهاردة هتلتزم النهاردة لو التزمت النهارده استدرك عمرك اللي فات اندم على اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ ويقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل مو... قبل فقرك وحياتك قبل موتك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا فعلا نغتنم حياتنا كلها يا جماعه نغتنم كل لحظه لان هنندم على كل لحظه هتعدي في غير طاعه لله سبحانه وتعالى اذا فما علينا الا ان نستدرك ما فات استدرك ما فات عوض العمر اللي فات ده كله آه، آه، التزمت عندك 60 سنة عوض كتر من الصلاة كتر من الصيام كتر من ذكر الله من قيام الليل من الاستغفار من من من الأعمال الصالحة من إعانة المسلمين من إطعام ال- الجوعى من إكرام اليتامى من صلة الرحم إلى غير ذلك عوض عمرك اللي فات واغتنم واعتبر نفسك في سباق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون محتاجين يا جماعة إن احنا مش نخش الجنة وبس محتاجين أعلى درجات الجنة لأن الذي دلنا على ذلك هو سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا الله تخيل حضرتك لما تسكن في بيت سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك جل جلاله اخويا وحبيبي في الله محتاجين ان احنا نستدرك ما فات محتاجين ان احنا آه، ما نندمش على اي لحظه عدت الحق نفسك ما تبصش ورا عصيت ربنا 20 سنه 30 سنه لو قعدت تبص ورا هتيأس بص لقدام لو ذكرت ذنوبك اذكرها على سبيل ان انت تجدد توبه وكلما استحدثت توبه كتبت لك توبه عند الله سبحانه وتعالى جدد التوبه والاوبه واحي قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى واطلب من ربنا قول اللهم جدد الايمان في قلبي كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم واعن الملهوف وال- و- و- و- و- واعن الناس على على طاعه ربنا سبحانه وتعالى يكون ذلك في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله ادعوا الى الله انا اذكر مره كنا في مسجد وقام رجل عنده 80 سنه دخل سلم علينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم في الله فلان ابلغ من العمر 8 سنوات فالكل ضحك فقال والله ابلغ من العمر 8 سنوات ان انا التزمت ودقت طعم ال- ال- الطاعه وطعم طلب العلم والدعوه الى الله من 8 سنوات وانا عندي 72 سنه فلا اتشرب بال 72 سنه دول كلها انما اتشرب بالثمان سنوات فانا الان ابلغ من العمر 8 سنوات ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين تعالوا نبدا صفحه جديده مع ربنا تعالوا نبدا عمر جديد عمر نملاه كله بالطاعه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يجمعنا واياكم في الجنه عشان نكون في مسك الختام وما ننساش شعار البرنامج وماذا أعددت لها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام